أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأولا إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا وما زلنا مع الحمد وأصل اليوم حمد بحب اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك وحب كل عبد صالح يحبك حمد بحب القضية في الحمد والكلام الكثير للعلماء في التفريق بين الحمد والشكر وبين الحمد والثناء خلاصة الكلام أن الحمد عام لأنه يحمد المحمود لذاته ولأفعاله أما الشكر فعلى الفعل بمعنى أنك تشكر إنسانا لأنه قدم إليك خدمة لكن قد تحمده دون أن يؤدي إليك أي خدمة إن أخلاقه إيش وهو ما عملكش أي حاجة ده راجل طيب من غير ما تستفيد منه أدنى شيء فالله جل جلاله هو المحمود لذاته لكماله ولأفعاله سبحانه وتعالى فلكي تستشعر معنى الحمد على الضراء كما هو الحمد على السراء حسن ظن حسن ظن يعني حين تبتلى نسأل الله العافية حين ابتليت بأي بلاء فإنك تحمد الله جل جلاله على هذا البلاء أن الله لم يبتلك ليهلكك وإنما ابتلاك لمصلحتك هذا البلاء فيه مصلحة بس أنت مش فاهم ممكن مش باينة دلوقتي لا شك هذا البلاء فيه مصلحة أنت شايفها شر بس هو ده عين الخير بس أنت مش فاهم هذا وجه حسن الظن بالله عز وجل لكن تحمده لذاته سبحانه وتعالى لذاته جل جلاله ولذلك حين يقول الله سبحانه وتعالى في الآية الأولى من سورة السبأ وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير له الحمد على إدخال أهل النار النار له الحمد على ذلك وله الحمد على إدخال أهل الجنة الجنة فالله عز وجل هو المحمود لذاته على الإطلاق وإن لم يصلك منه شيء وهذا مستحيل طبعا بل كل ما فيك ابتداء من الإيجاد ومرورا باستمرار الحياة ووصولا إلى الموت كل هذا ممن من الله ولذلك له الحمد في الأولى على الإيجاد وفي الآخرة على الإماتة له الحمد في الأولى والآخرة الشاهد أننا نريد أن نعيش هذا الأسبوع مع الحمد بحب أن تحمد الله عز وجل وأنت تحبه تعالوا شوف كلام ابن القيم في مسألة الحمد بحب دي يقول الشيخ ايه المخلوق كلما خفته استوحشت منه وهربت منه والله كلما خفته أنست به وفررت إليه المخلوق يخاف ظلمه وعدوانه والله يخاف عده وقسطه شفت دي أنك تخشى من المخلوق أن يظلمك وتخشى من الله أن يعدل فيك لأنه لو حس بالعدل هتضيع صح لو جه حسك بالعدل كده والقسط هتضيع قصة الرجل اللي عبد الله 500 سنة على رأس جبل ومات وهو ساجد وقيست عبادة 500 سنة على رأس جبل إلى نعمة البصر عملت إيه؟ قوست العبادة هو ده العدل أدخلوا عبد النار بعمله فالمخلوق يخاف ظلمه وبطشه والله جل جلاله إنما يخاف عدله وقسطه وكذلك المحبة محبة الحمد وحمد المحبة فإن محبة المخلوق إذا لم تكن لله فهي عذاب للمحب ووبال عليه وما يحصل له بها من التألم أعظم مما يحصل له من اللذة وكلما كانت أبعد عن الله كان ألمها وعذابها أعظم ولذلك لا محبة إلا بحمد ولا حمد إلا بمحبة انظر إلى المخلوق وما في محبته من الإعراض عنك والتجني عليك وعدم الوفاء لك إما لمزاحمة غيرك من المحبين له وإما لكراهته ومعاداته لك وإما لاشتغاله عنك بمصالحه وما هو أحب إليه منك وإما لغير ذلك من الآفات أما الله فإن تقبل عليه يقبل عليك وصل دي ولا أنت مش معايا أنا شايف الناس مبلمة كده ما تصلي صلى الله عليه وآله وسلم كلام زي الفل ابن القيم بيقول ايه بيقول انك انت ممكن تحب حد وتتعذب بحبه ده ازاي بمنتهى البساطة ان هو انت تقبل عليه وهو يعرض عنك انت تقبل عليه وهو يعرض عنك ده عذاب اه طبعا والتجني عليك وعدم الوفاء لك ومشكلة الوفاء في زماننا ده واضحة قوي ما عادش فيه وفاء ابدا وانما الغدر صار شيمة الناس ودأب الناس في هذا الزمان الذي صار الماديات هي الاصل دون المعاني نسأل الله أن يهدي المسلمين ولذلك العلاقة في الله دي علاقة طهرة نظيفة سامية جميلة في وسط الجو ده وعشان كده لما يبقى بينك وبين حد علاقة في الله خليها كده في الله ما تدخلش فيها حاجة تاني عشان تفضل نظيفة وعالية في الزمن ده اللي الناس بنت علاقتها على المصالح وبنت علاقتها على الكسب زي ما دايما يقول هتعمل لي مصلحة هعمل لك مصلحة في مصلحة بقى الكلام كده بالمصلحة لكن إذا كانت علاقة حب في الله بحبك في الله بتحبيني في الله بس مش أكتر ده معنى عالي وسامي أو أوي فسبحان الملك لما نيجي بقى لمحبة المخلوق تلاقيها كلها عذاب إما يعرض عنك أو يغدر بك أو لا يفي لك ليه مسؤول بغيرك لمزاحمة غيرك من المحبين له أو لكراهته ومعاداته لك انت بتحبه وهو ما يحبكش ابن الجوزي يقول كده الصيد الخاطر رأيت أن الإنسان قد يصنع لزوجته كل ما يعجبها وهي لا تحبه وقد يفعل لابنه كل ما يرضيه وهو لا يحبه فخشيت أن يكون هذا حالي مع الله يقول أنا خايف عشان يبقى حالي مع ربنا إنه كرهني وانا عمال اقرب له هو برضه بيكرهني فقلت انا بقى ما ينفعش نقول جنب ابن الجوز حاجه بس الله اكرم من هذا سبحانه وتعالى ما تقلش عن مخلوقين هو سبحانه قال من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن اتاني يمشي هرولت اليه هو قال كده فكما ان المخلوق غادر لذاته فالله كريم لذاته هو الإنسان خلق كده غدار بيحب نفسه أناني هو خلق كده ده طبع الله جل جلاله هو الكريم لذاته هو الكريم لذاته سبحانه وتعالى يقول ابن القيم وأما محبة الرب سبحانه فشأنها غير هذا الشأن فإنه في الأصل لا شيء أحب إلى القلوب من خالقها وفاطرها فهو إلهها ومعبودها ووليها ومولاها وربها ومدبرها ورازقها ومميتها ومحييها فحمده مع محبته نعيم النفوس وحياة الأرواح وسرور النفوس وقوت القلوب ونور العقول وقرة العيون وعمارة الباطن فليس عند القلوب السليمة والأرواح الطيبة والعقول الزاكية أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا أثر ولا أنعم من محبته والأنس به والشوق إلى لقائه ودوام حمده والثناء عليه سبحان الملك انت احيانا لما تيجي في جوف الليل وترفع ايديك وتحمد الله وتثني عليه وتشكره وتتقرب اليه بذكر نعمه انت نفسك تحس في قلبك حلاوه ومتعه ولذه لا توصف مع انك انت بتمدح ربنا وتثني عليه وقد تكون في غايه الارهاق ونفسك تنام ولكن اللذه دي تمنعك من النوم تحرمك النوم لو حاولت تنام ما تقدرش والكلام بيجري على لسانك فتقوم تهرع الى مصلاك وتسجد تشكر الله على هذه النعمه فعلا النفوس الطيبه والارواح الطيبه والعقول الزاكيه ليس عندها احلى ولا الذ من هذا الحلاوه التي يجدها المؤمن في قلبه بذلك فوق كل حلاوه والنعيم الذي يحصل له بذلك أتم من كل نعيم واللذة التي ينالها أعلى من كل لذة كما أخبر بعض من وجد هذه اللذة بقوله إنه لا يمر بالقلب أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب يقول يا سلام هم أهل الجنة يبقوا مبسوطين زي كده يبقوا فرحانين زي كده يبقوا سعداء زي كده هو احنا في الجنه نحس باللذه دي كانه هو مستكتر دي مش ممكن ولا الجنه السعاده واللذه والمتعه دي وقال اخر انه ليمر بالقلب اوقات يهتز فيها طربا بانسه بالله وحبه له وقال اخر مساكين اهل الغفله خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها قيل وما أطيب ما فيها قال محبة الله وعبادته مساكين مساكين الجماعة اللي مفكرين ان الدنيا دي أكل وشرب ونوم ولعب وفسح غلابة والله غلابة سامين ما يعرفوش ما دقوش ما حسوش هم لو كانوا عاشوا هذه اللذة ولو لحظة واحدة كانوا باعوا كل ده ما كانوش التفتوا ايه ابدا وكانوا كيرهوا اللي هم فيه وقال بعضهم لو علم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف لو الناس دول الملوك وابناء الملوك اللي عندهم فلوس احنا لو اتسالنا يعني الناس اللي تسمع مزيكا صاخبه دي في الشارع دول بيدوروا عليه اللي بيجري يتفسح يروح كازينو ولا يمشي مع واحده ولا يدخن سيجاره ولا يشم ولا يشرب بيدور عليه بيدور عليه ها مش بيدور على سعاده بيدور انه يسعد نفسه بيدور عايز يتبسط عايز يفرفش عايز يبقى مش هو ده اللي بيدور عليه الملوك بيدوروا على الحاجات دي بالفلوس لو يعرفوا اللي احنا فيه بقى من غير فلوس كانوا يدبحونا عشان ياخدوه هي دي الحقيقه من غير فلوس نهائي انك تفرش السجاده كده في اي حته في الدنيا سواء في الغرفه دي او بره في الجنينه او في الشارع او فوق السطوح او في غرفة النوم وتقول الله اكبر وتدخل في الصلاة بس مدح الله عز وجل والثناء عليه رفع ايديك بالدعاء والتذلل والدموع قمة اللذة والحلاوة والمتعة اللي يدور عليها الناس يقول ابن القيم ووجدان هذه الامور اللذة والمتعة والحلاوة والسعادة وجدان هذه الامور وذوقها بحسب قوة المحبة وضعفها احنا قلنا حته جميله يوم الحد اللي فات في المدارج ان مفيش اجمل في الجنه من النظر الى وجه الله الكريم صح يعني انك انت تنظر الى وجه الله الكريم دي اجمل حاجه في الدنيا والاخره لكن كمال اللذه بالنظر على قدر كمال الحب والعلم واضح ولا اه يعني كل ما تبقى بتحب ربنا اكتر لما تشوفه تلتز اكتر كل ما تكون انت تعرف ربنا اكتر لما تشوفه تحس باللذة اكتر كمان اللذة بالنظر على قدر العلم والايه والمحبة ولذلك تجد ان بعض الناس في الجنة يرى وجه الله الكريم بكرة وعشيا يشوف الصبح ويشوفه بالليل مرتين في اليوم صبح وليل وبعض الناس ما يشوفوش الا كل يوم جمعة بس كل يوم جمعة ينظر إلى وجه الله الكريم مرة كل أسبوع ليه؟ لأن التاني ده لو شاف ربنا بكرة وعشية ما يحسش تبقى حاجة عادية بالنسبة له أما المحب لما يشوف الصبح يقول إمتى ويجي بالليل ولما يشوف بالليل يقول إمتى ويجي الصبح اللهم ارزقنا الجنة يا رب ما هو التفاوت في الجنة مش في ناس في درجة وبيبصوا للي فوقيهم كما تنظر إلى الكوكب الدري في السماء يعني تبقى قاعد كده وتقول لصاحبك أو زوجتك شايف النجمة اللي هناك دي او ده القصر بتاع سيدنا ابو بكر ربنا يجعلنا معاهم تفتكر مستاهل كريم كريم كريم نسأل الله عز وجل ان يجعلنا معهم الشاهد ان وجدان هذه الامور الحاجات دي عشان تدوقها وتحس بيها الحلاوه والسعاده دي على قدر المحبه بحسب قوه المحبه وضعفها وبحسب إدراك جمال المحبوب والقرب منه وبقدر حمد الله في قلبك ايه الاخبار يا عم احمد الحمد لله بيقول ايه بس وسيل الحمد لله ايه الاخبار يا حاج محمد الحمد لله يا عم كله تمام مش هي دي في فرق بين الحمد لله والحمد لله والحمد لله والحمد لله اللهم لك الحمد متفق في فرق كبير بين دي ودي ودي ودي ودي هي دي قوة الحمد في قلبك انك انت تبقى عايش معنا الحمد احنا بقالنا ثلاث اسابيع عايشين في الحمد اللهم ارزقنا حمدك وشكرك وحسن الثناء عليك انك تبقى عايش الحمد فعلا من قلبك الحمد لله ملو قلبك فعلى قدر حمد الله في قلبك مش باللسان على قدر حمد الله في قلبك يبقى التلذذ بالقرب والأنس به سبحانه وتعالى وكلما كانت المحبة أكمل وإدراك المحبوب أتم والقرب منه أوفر والحمد في القلب أعظم كانت الحلاوة واللذة والسرور والنعيم أقوى فمن كان بالله سبحانه وأسمائه وصفاته أعرف كان لحمده أتم انت معايا كل ما تعرف ربنا كويس كل ما تبقى ايه تحمده صح تحمده صح لكن الناس اللي ما بتحمدش ربنا دليل على انه ايه ما يعرفش ربنا ما يعرفوش والله لو يعرفه هيحمده حتى لو قطعه حتت يحمده سبحانه وتعالى تحمده على كل شيء فمن كان بالله سبحانه واسمائه وصفاته اعرف كان حمده في القلب اتم وصار فيه ارغب وله احب وإليه أقرب فوجد من هذه الحلاوة في قلبه ما لا يمكن التعبير عنه وما لا يعرفه إلا أن يذوقها ومتى ذاق القلب ذلك لم يمكنه أن يقدم على حب الله وحمده حب غيره وحمده كتير يحصل انك انت واحد يقدم لك خدمه فتبقى طاير بيه وناسي ربنا هي دي المشكلة كبيرة كنت مريض واحد عالجك كل ما تشوف ايوه هو الراجل ده طب ما تنساش اللي سخر لك الراجل ده ويسر لك الراجل ده وهو سبحانه اللي علم الراجل ده واعان الراجل ده انه يخدمك فلذلك اللي بقى يحس بحمد الله في قلبه لا يمكن يحمد حد على فضل الله ده هيشكره بس لله بس لله سبحانه وتعالى ذلك الشيخ بيقول ايه ومتى ذاق القلب حمد الله بحق لم يمكنه ان يقدم عليه حمد غيره ولا حب غيره ولا انسا بغيره وكلما ازداد الحمد ازداد الحب وازداد الذل وازدادت العبودية وازداد الخضوع والرق وازدادت الحرية من رق غيره ازدادت الحرية من ايه آه ابن القيم قال كده ولقد كان يسقي القلب في كل ليلة ثمانون بل تسعون نفسا وأرجحوا كنت عبد للفلوس وللعربية وللناس الناس بيقولوا عني ايه والناس هيقولوا عني ايه وعبوديتك لمراتك ولولادك ولشركتك ولصحتك ولشهواتك كانت عبوديات مختلفة تيجي في لحظة من اللحظات لما تصح عبوديتك لله وحمدك لله تبقى حر من كل ده حر من كل ده وتستشعر ساعتها بطلاقة الحرية طلاقة تبقى عايش ترجو بس ان هو يرضى تبقى تبقى هيمان وتايه باللذة والمتعة اللي تعيشها في صلتك بيه وتمثل كل الأشياء الأخرى مجرد رتوش مكملة للصورة اللي انت عايشها ملهاش أدنى قيمة مش أصل انتوا معايا ولا ولا صلى على رسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول الشيخ فالقلب لا يفلح ولا يصلح ولا يتنعم ولا يبتهج ولا يلتذ ولا يطمئن ولا يسكن إلا بحب الله عشان كده القلب إذا امتلأ بحب الله خلاص يبقى وصل يبقى خد حقه فساعتها ما يدورش على حاجة تانية خلاص هو شبع اللهم املأ قلوبنا بحبك لما يمتلئ القلب بحب الله بقى هيمتلئ بحمد او لما يمتلئ بحمد يمتلئ بحب والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم فكلما ازداد هدى ازداد تقوى وكلما ازداد تقوى ازداد هدى زي ما بنقول دايما كده هو الاخلاص يجيب متابعه ولا المتابعه تجيب اخلاص الاثنين بيجوا بعض فلما تبقى مخلص ربنا يرزقك متابعه النبي ولما تتابع النبي هتبقى هتبقى مخلص هي كده فهي الحمد يجيب حب ولا الحب يجيب حمد الاثنين جوا بعض كل ما كنت احمد لله كل ما كنت احب له وكل ما كنت احب لله كل ما كنت احمد له هي كده هي القضيه كده فلما يمتلي قلبك بحبه بحب ربنا لا يلتز القلب بقى معناها خلاص قفلت امتلى شبع مش عايز حاجه تاني مش عايز حاجه تاني خالص وتبقى كل الحاجات التانيه دي لمين للمحمود الله للحميد المجيد سبحانه وتعالى فالقلب لا يفلح ولا يصلح ولا يتنعم ولا يحتاج ولا يلتز ولا يطمئن ولا يسكن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه ولو حصل له جميع ما يلتز به المخلوقات لم يطمئن إليها ولم يسكن إليها بل لا تزيده إلا فاقة وقلقا حتى يظفر بما خلق له وهيئ له الرسول صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم ينام جنب سيدة عائشة تقول حتى يمس جلده جلدي ثم يقوم إلى أين يقول زريني أتعبد لربي يعني رغم أنه هو كان يحب السيدة عائشة صلى الله عليه وسلم ومع زوجته ولكن هو مع زوجته بس برضه حاسس بايه بقلق ايه قلقه عايز ربنا ما يقدرش يستنى ما يقدرش ذريني وانت ملاحظ في الجمله كلمه ايه ذريني يتعبد يا رب سيبني. الجمله نفسها توحي ان لا أ- انا محتاج محتاج ربنا عايز عايز عايز ربنا سبحان الملك هو ده المعنى العالي اللي عايز يوصل لك انك مهما اكلت وشربت وتلذذت وتمتعت و لا لا لا رغم كل ده انت برضه محتاج محتاج رب مفيش حاجه تملى القلب ده الا حب الله سبحانه وتعالى والقرب منه سبحانه وتعالى بل لا تزيده الا فاقه وقلقا حتى يظفر بما خلق له وهيئ له من كون الله وحده نهايه مراده وغايه مطلبه فان الانسان خلق وفيه فقر ذاتي الى ربه والهه سبحان الله انت خلقت اصلا فقير قلبك مفتقر الى الله عشان كده زي ما قلت لكم كتير زمان ان اللي بيشم او بيشرب خمر او غيره عشان يجيب عن الواحد ليه هو محتاج حاجه بيدور عليها بس مش عارف يوصل لها ازاي يعني الولد اللي ماشي بالعربيه ومزيكا عاليه جدا صاخبه تكسر الدماغ يا ابني دماغك قال لي ما هي ضربت ضربت خلاص هي دماغه ضربت اصلا هو بيدور على حاجه بيدور على حاجه وهو مش عارف حد يدله بالراحه يا ابن الحاجه اهي الله السكه ايه وهو مش مصدق لانه ما جربش زي ما قلت لك الموضوع ده مش ما يتحكيش الموضوع ده يت- ايه يتجرب يتعاش يتحس اللي ما حسوش وما قاسوش ما يصدقش بيه وما تعرفش انت توصفه له فلذلك جوه قلبك فقر ذاتي ان انت تحبه وان انت تعبده وان انت تحمده على السراء والضراء جوه قلبك جوه قلبك كده اللهم ارزقنا حمدك وشكرك يا رب من حيث هو معبوده ومحبوبه وإلهه ومطلوبه كما أن فيه فقرا ذاتيا إليه من حيث هو ربه وخالقه ورازقه ومدبره عشان كده الحمد لله ها؟ رب العالمين دي اللي احنا عايشينها بقى الحمد لله يعني الحمد للمعبود مين المعبود الرب اللي هو المدبر الرزاق المعطي يبقى رب العالمين هو المعبود الله له الحمد يبقى الحمد لله رب رب العالمين الشاهد انك انت لو عرفته كرب تعبده فلما تعبده تحمده هي دي جايه كده الحمد لله رب العالمين وعشان كده الرسول صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم يقول ما احد اصبر على اذى سمعه من الله يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم هي دي بقى رب الايه رب العالمين ان هم يقولوا ربنا ثلاثة يقولوا ربنا عشرة يقولوا ربنا ما فيش ويرزق ويديهم ويسترهم ويعافيهم ويسخر لهم اللي في السماء واللي في الارض كريم سبحانه وتعالى احبتي في الله انتهى الوقت المخصص في هذه الحلقة وبقيت من الشريط مادة نكتفي على هذا القدر وألحق ما يأتي بما سبق إن شاء الله في الحلقة القادمة أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم ورحمة الله وعليكم ورحمة الله